السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير ويبلغنا وإياكم ليالي العشر ويرزقني فيها وإياكم إدراك ليلة القدر بعظيم الأجر ويتقبلها منا ومنكم ويوفقنا لصالح الأعمال آه، في حد من الشباب عشان تعرفوا الهمة أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الهم والهمة في رضاه في الست ليالي دي صلى 66 ركعة قيام في الست ليالي دي صلى 66 ركعة قيام وبيقرأ كل يوم جزء فقرأ 100 صفحة قرآن وامتنع عن الأكل والشراب وكل المحرمات سبعين ساعة عارفين مين الأخ ده؟ هو كل الذي يسمعني الآن شوف سبحان الله هذا هو الفرح إنك تفرح بإعانة الله ليك هل ممكن كنت تتخيل إنك في ست ليالي إنك تصلي ستة وستين ركعة قيام في خمس أيام رمضان كنت ممكن تمتنع عن الطعام متوسط اليوم 14 ساعة 70 ساعة تمتنع عن أكل وشرب وكل أي شيء لو بتقرأ جزء واحد بس معنى كده أنك تقريبا قرأت 100 صفحة قرآن عرفت أن رمضان ده مبارك سبحان الله هي دي السعادة بقى هي دي السعادة السعادة مش طريق ولا محطة هنوصل لها السعادة ده طريق احنا بنمشي فيها عشان كده اللي عاوز السعادة ومشغول ان العالم يتغير مش هيلاقيها انت غير نظرتك للعالم هتتغير نظرتك وللسعادة طول ما بتبحث عن السعادة خارج قلبك هتدنك تبحث عنها إلى الأبد وطول ما بتبحث عنها في قلبك هتجدها حتى ولو تعثرت واخدين بالكم هو ده ده المفهوم انك لازم تكون مدركه كويس قوي في واحد بيسألوه راجل ثري فالمذيع بيسأله بيقول له إيه أكتر حاجة أسعدتك في حياتك؟ قال له موضوع السعادة ده مر عليا بأربع مراحل. المرحلة الأولى أنا كنت فاكر السعادة إن أنا أقتني أغلى الأشياء. طبعا السعادة هنا حاجة خارج قلبه وخارج عقله وخارج الوجدان. بيقول إيه؟ فأنا ما تركتش لوحة غالية إلا واشتريتها. أفخم السيارات اشتريتها اشتريت أجمل البيوت لكن المفاجأة ما لقيتش السعادة بيقول في المرحلة التانية من مفهومي عن السعادة بدأت أعتقد أن السعادة تكمن أن أنا أكون من الوجهاء في المجتمع بدأت أشارك في أي أمر بيصدرني أقمت حفلات شاركت في فعاليات كتب كتبت عني الصحف بقيت مشهور قوي ولكني لم أجد أيضا طعم السعادة سيبوكوا من المظاهر يا جماعة هو ظاهرا بيكون مبتسم كم من جسد مبتسم ووجه مبتسم وقلبه ينزف وقلبه موطوء بالنعال أنت لا ترى ولا تسمع صراخ الروح لأنه خفي فكثير من الناس يخفي صراخه في هذه الابتسامة التي تظهر لك من خلال أسنان في غاية البرود وأنت تعلم أن هذه الضحكة تخفي روح تحتضر بأعلى صوتها بيقول في المرحلة الثالثة اعتقد أن السعادة هتكمن في امتلاك مشاريع كبيرة أوي زي اللي حياتها كلها أن هي لو اتجوزت فعشان كده دايما عندها شعور العزوبية ده حاجة نقص سعادة طب لو اتجوزت ومخلفتش عندها شعور عدم الخلفة ده نقص سعادة طب لو اتجوزت وخلفت بس في ولد منهم مريض ربنا يعافي الجميع عندها نقص سعاده طب لو اتجوزت وخلفت وولاد كويسين بس الزوج مش مساعد عندها نقص سعادة ليه؟ لأن هي من البداية خلت سعادتها خارجها وطول ما الرب سبحانه وتعالى مش هو رقم واحد في حياتك ومش هو الحب الأول المحبوب الأول في حاجات كتير جدا هتخسرها وبالمناسبة أي حد تكون أنت رقم واحد في حياته ابعد عنه أي حد تكون انت رقم واحد في حياته وبيعاملك انك رقم واحد في حياته ابعد عنه لان ده لو اتغير او انت اتغيرت او حصل اي ظرف هيبقى من اسوا ما مر عليك في حياتك لان هو بيكون تعلق بيك تعلق في غايه الايه الالتصاق زي الجلد فلما يحصل اي حاجه كانه بينسلخ فهيبقى فيه صراخ شديد قوي قوي قوي عشان كده الزوج اللي بيتعامل بيتعامل معاك انك المحبوب الاول ترعب منه عارفه ليه لان لو اتقلب هيفرمك لازم يبقى رقم واحد رضا الله فاذا احبك سيرضي الله فيك واذا ابغضك سيرضي الله فيك لأن الله هو المحبوب الأول وأنت المحبوب التاني الأولاد المحبوب التاني الزوجة المحبوب التاني فدايما العالم رقم اتنين يبقى رقم اتنين حقيقة وليس نظريا المهم الراجل قال في المرحلة الثالثة في- اعتقدت أن السعادة بتكمن في امتلاك مشاريع اشتريت فرق كورة اشتريت أكبر منتجع سياحي في بلدي لكن لم أجد طعم السعادة المرحلة الرابعة وجدت السعادة بيقول وجدتها عن طريق من وجهة نظر الصدفة وعندنا القدر بيقول طلب مني صديقي ان انا اساهم بشراء كراسي متحركة لمجموعة من الاطفال المشلولين بيقول بالفعل اديته فلوس واشترى جالي بعد فترة قال لي تعالى نسلم الكراسي ديت بنفسك للأش- للأطفال بقول ورحت ولقيت الفرحة الجميلة على وجه الأطفال وكنت فاكر إن دي السعادة بقول وأنا ماشي في طفل كده كان قاعد نظر إلي وابتسم ابتسامة عريضة فأنا قلت له في حاجة ليك حاجة عاوزها مني قال لا ولكني أريد أن أحفظ وجهك حتى أعرفك في الجنة وأشكرك مرة أخرى أمام الله بول يومها يومها عدت من هن- من هناك بشيء ثمين جدا عدت بطعم السعادة لا السعادة بقى فالسعادة يا جماعة صدقوني ليست في الأخذ لكن في العطاء السعادة أن يكون في خاطر مكسور أنت بتحاول تجبره وبعد ما بتجبره بتحس أن خاطرك أنت هو اللي جبر السعادة أن في واحد يكون بيبكي ودموعه تسيح على خده وممكن تسيح على قلبه ولا أثر لها على خده فلما تمسحها تشعر أن دمعتك هي التي مسحت وما من موقف في يوم من الأيام هتعمله إلا إيه وسيدخر لك مثله عشان كده وانت بتمسح العيون انت بتجهز اليد التي ستمسح عنك ان شاء الله السعادة ان في صدقة انك بتحطها في ايد فقير وانت بتديها له بتبقى مستمتع فتشعر انك الذي اخذت المال لا الذي اعطيت ان في مسكين تقف معاه وتشفع ليه وتسنده وتدافع عنه في موقف ظاهره الظلم وموقف ضعف وتشعر ان النصر ده كان نصرك انت في اصلاح ذات بين وتشعر انك قد عدت الى نفسك بعد الفراق هي دي السعاده عشان كده بنقول ان السعاده بيد الله ما تطلبهاش بعيد عنه وما تنساش اديك في ست ليالي 66 قيام تهجد 70 ساعه ممتنع عن طعام وشراب 100 صفحه قران ده دول الناس يعني اللي ماشيه ببطء او ماشيه ب- بطريقه متوسطه خدت ده كله ايه الجمال ده عشان كده لا تكن يعني قنوتا بلاش ده انك ايه تتحسر على الماضي الماضي نتعلم منه الدرس بس لا نعيش فيه الماضي بنتعلم منه لكن لا نعيش فيه فلا تسمح لكل شيء ذهب عنك ان يذهب بك فاتك ورد فاتك معنى معين فاتك قراءة معينة فاتته ذهبت عنك خلى الحاجة اللي ذهبت عنه دي ذهبت بيه فمتدمر يا عيني المسكين واحد غدر بيك هو غدر لكن لم يغادر بك انت ليه مصمم ال- ما حدث في الماضي ان تستصحبه معك في المستقبل كل شيء بيقدر عليك من بلاءات من آه، هنات الحاجات دي صدقني مهما كانت موجعة هي انت لازم تكون مدين ليها ليه لانها فعلا بتنضجك بتخليك انسان مختلف تماما تماما سبحان الله ناس كتير لا تنتبه ان كل كسر ربنا سبحانه وتعالى بيقدره الكسر ده مش عشان حضرتك تظل عايش فيه وتدنك بقى ايه ليل نهار مش ورانا الا هو الكسر ده لا يا جماعه لا الحاجات ديت هتستنزفنا وهتاخد وقت كبير قوي قوي قوي فبلاء يجعلك تقبل على الله بقلبك وجوارحك خير ألف مرة من نعمة تضغيك ولعل الله سبحانه وتعالى أراد أن يعطيك فمنعك واتكلمنا في المفاهيم دي كتير يعني نادر تقريبا عما يمر بينا لقاء إلا ولازم نشير لهذا المعنى ليه؟ لأن كل يوم تقريبا في استشارات وفي كلام يجي لنا خلاصته ان بلاء ومش عارف ايه واللي حصل لي وانا مش قادره سبحان الله فبنقول ان كل الصعوبات اللي ربنا بيقدرها عليك صدقني هتمضي الصعوبات دي ستمضي لكن انا هل سامضي معها ولا لا فطول ما انا بتعامل ان الاقدار ديت هي دوافع وليست موانع دوافع تدفعني في علاقتي مع الله وليست موانع تحجبني في العلاقة مع الله فكل خذلان من الناس يقربك إلى الله أكثر تزداد يقينا أنه أمانك الوحيد فتبدأ تنطلق وتمسك مصحفك وترمم الثقوب اللي كانت في قلبك فبلاش نتحسر على الماضي كل واحد خدعك في الدنيا واتخدعت بيه ده ماضي تتعلم منه إنك ما يبقاش عندك فرط في الثقة كل تعثر مر عليك ده بيعلمك إنك تقف تاني لما تقع واحنا مش بنقول لك تقفل صفحة الماضي يعني تنسى لا لكن ما تسمحش للماضي ان يتحكم فيك لان دي من السعادة فبلاش الهشاشة لان بعض الناس يبكي من كل خدش اي ضربة بتوقعه كالاطفال يشتكي من كل موقف جراحك تقبلها وخليها ذكريات الذكريات ديت هتفوقك يديك صلابة بعد توفيق الله سبحانه وتعالى والسعادة دي يا جماعة مش حاجات ضخمة حاجات بسيطة خالص زي ما كنت بتكلم معاكم من شوية رضا أبويك سعادة لو تلذذت بيها استغفارك من الذنب سعادة لو تأملت الاستغفار ده في الطاعة سعادة لو عشتها بقلبك وفي الدمعة اللي انت لسه مسحها والخاطر اللي انت لسه بتجبره من شوية دي سعادات والله السعادة يا جماعة مش معجزة خارقة السعادة هي إنجازات في الطاعة بحب وأنت متكئ على حسن ظنك بالله سبحانه وتعالى هتلاقي نفسك بفضل الله أولا تلاقي نفسك منطلق وإن الأمور ماشية معاك بفضل الله يسيرة وسلسة ويعني كأنهم ما مر بك أي شيء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير ونتعلم أن هذه الأمور اللي فيها صعوبة هي تهيئة ويمكن قلت لحضراتكم الآباء بيمنعوا الدواء الملون للولد هو شايفه حرمان وشايفه حرمان من السعادة لكن هو ده كان الايه المنع ده العطاء في حاجات انت ما تستحملهاش تاخدها دلوقتي زي الاخت اللي ممكن تتأخر في زواجها انت عندك داء او بعضها بعض هؤلاء عندهم داء لو اتجوزت هتتطلق في ساعات فيؤخرها الله حتى يذوب هذا الداء او عندها قلة نضج فاكرة ان الزواج كله عبارة عن مهند وهتعيش عيشة معينة كده فالنضج قلة النضج دي ممكن تدمر بيتها من كل ركن فيؤخر الله زواجها صيانة لمستقبلها الخالد القادم أعني مستقبل الخالد في الجنة لكي توفق في صناعة بيت تفتخر به غدا لكن لو كانت اتجوزت وهي ما عندهاش العمق ده تخسر كتير فكان المنع ده عطاء الله سبحانه وتعالى يقول ولما بلغ أشده واستوى آتيناه طيب قبل كده لا في أشياء محتاج إنك تنضج عشان تاخدها عشان تحافظ عليها يعني لو الله سبحانه وتعالى فرج عن يوسف أول الأمر كان هيصل ظاهرا لكرسي الملك هو كان بين القضبان ولكن القدر والجبار سبحانه وتعالى كان يقدر له قدر يطلقه الأسباب كانت بتهيأ للإيه؟ للعطايا الكبيرة دي عشر سنوات سيدنا موسى في مدين مش كانت دي مضيعة لعمر الشاب يا عيني اللي حياته راحت والشاب المسكين ربنا ينتقم من الظلمة وكان في ريعان شبابه وضاع وساب البلد وراح سكن عند ناس مش عارفها ويا عيني المسكين راح يشتغل ايه شغال شبه خادم يرعى الغنم الله أكبر عشر سنين بعيد عن أسرته عشر سنين مش مضيعة ظاهرا مضيعة صح عند الخلق والبشر مضيعة لكن عند الرب كان يهيئ مصر لقدوم موسى وكان عليه هو أن يتقل لأن هو داخل هيغير تاريخ فمحتاج يخلو مع نفسه فكانت العشر سنين دي استراحة المحارب والله سبحانه وتعالى يعطي أعظم المعارك لأقوى جنوده المسلمين كان نفسهم أن يرفعوا السيوف في مكة ويدافعوا عن أنفسهم لكن الله سبحانه وتعالى لم يأذن بالقتال وهم في مكة وما فيش قتال أذن به إلا بعد الهجرة اللي نصرهم بعد الهجرة كان قادر أن ينصرهم في بطن مكة أليس كذلك؟ لكن أراد الله أن يربيهم أولا ليه بقى؟ لأن السيف اللي مش وراه عقيدة سرعان ما ينحرف السيف اللي هتقاتل بيه ولم تدفع ثمنه بعد من عطر قلبي وجهد جسدي لن يكون حاد فأراد الله أن السيوف دي يبقى وراها عقيدة أن تهدم الأصنام في قلوبهم أولا ثم تهدم على الساحة على الأرض بعد ذلك أراد الله أن السيوف ديت يوم ما تترفع تبقى لإعلاء كلمته لا انتقاما من العدو في مكة ربما كانت انتصار للذات وانتقاما من أبي جهل تضربني هضربك لكن في المدينة خرجت هذه السيوف فقط إعلاء لكلمة الله المعاني دي أما الإنسان بيكون عايشها ويكون مدركها بيدخل في مود مختلف تماما تماما تماما في علاقته مع الله بيشعر بالسعادة والله انتوا حظكم الحلو يعني ان الموضوع ده انا كنت النهارده اللقاء كان هيكون عن ايه كنت هتكلم عن دعاء دعاء كان النبي في الليل في التهجد يقوله فانا قلت ابدا من قبل ما اقوله اكلمهم على معنى عشان يفهموا الدعاء ده لان الدعاء ده فيه خيط ناظم فخلينا نسمع الدعاء ونعلق عليه في وقت تاني يقول لابن عباس كان النبي إذا قام من جوف الليل يتهجد يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن إيه ده يا جماعة هو النبي صلى الله عليه وسلم داخل يقيم الليل بادئ بإيه بادئ قلبه بيبخ سعادة قلبه مليان سكينة هو الطاقة العالية قوي ديت من السعادة والرقي والهدوء والسكينة جاية منين المفاهيم اللي احنا اتكلمنا فيها من شوية إن السعادة مش محطة السعادة طريق تمشي فيه فيقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم أو قيوم في رواية السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت أنت ربنا وإليك المصير فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلمت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر أنت إلهي لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر هذا هو كان موضوع اللقاء إن إحنا نتكلم على هذا الدعاء وأرجو إن هو ما ياخدش أكتر من لقاءين لأن لو سرحنا فيه هياخد رمضان كله لكن ألا يشغلكم ان النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي كان في قلبه حتى يقول هذا النشيد ايه اللي كان جوه قلب النبي صلى الله عليه وسلم عشان يقول بالتفصيل كل التفاصيل دي ويقول له انت الحق خلاص بقى خلاص انت الحق لا وقولك حق خلاص بقى انت الحق والجنه حق والنار حق ايه الجمال ده هو كان عاوز يقول ايه صلى الله عليه وسلم طيب ليه احنا ما بنقولش الدعاء ده واحنا فرحانين كده ده دعاء يا جماعة مش قي... ده دعاء كده بعد ما بيقول الله أكبر خلاص مع دعاء كده وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض بدأ النبي صلى الله عليه وسلم تحس إن دعاء الاستفتاح ده كأنه استفتاح الحب كأنه فتح صلى الله عليه وسلم نافذة على الودود سبحانه وتعالى يرى أفعال الله يرى تقدير الله سبحانه وتعالى فخلونا نتكلم إن شاء الله في اللقاءات القادمة عن هذا الدعاء دينا اتدبسنا اهو بس ان شاء الله ما يكونش لقاءات كتير جزاكم الله خيرا واسال الله سبحانه وتعالى ان يسددنا واياكم لكل خير